الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار ما تعاقب الليل والنهار خلق الله السنين والأيام والشهور واختار من بينها رمضان واصطفاه على سائرها واختار منه عشرا واصطفاها على سائره واختار من العشر ليلة واصطفاها على سائر العشر واختارها لإنزال كتابه الغني عن التعريف المستقر في الضمائر والنفوس قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أنزلناه ولم يقل أنزلنا القرآن ذكر الضمير ولم يذكر الاسم لأنه مستقر في النفوس الأعداء يعرفونه قبل الأولياء أثنى الوليد بن المغيرة عدو الله وعدو رسول الله وعدو القرآن بثناء لم يقله المؤمنون بالقرآن إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر هذا ثناء عدو لله ولرسوله وللقرآن يعلو ولا يعلى عليه ونقل أيضا عنه يحطم ما تحته القرآن يعلو ولا يعلو عليه والقرآن يحطم ما تحته من إيه؟ من الأنظمة ومن القوانين ومن كل شيء يأتي به البشر القرآن فوق كل هذا هيمن على كل هذا سبق كل هذا كلام الوليد يحطم ما تحته ما نعرفش نعمل زيه كل اللي تحتيه غثاء كل اللي تحتيه من الأنظمة والتشريعات غثاء هو يحطم ما تحته يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر اي والله حتى في سورة الشعراء القرآن يتكلم عن نفسه بالضمير فيقول تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين إنه هو إيه ده أي القرآن التعبير بالضمير أبلغ لماذا؟ لأن لا خلاف على الاسم لما أقول لك رسول الله قال كذا من هو رسول الله؟ أنت محتاج أن أقول لك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كل ده لا لأنه استقر في ضميرك أن رسول الله هو شخص بعينه بشحمه بلحمه بنظامه بسنته فما فيش خلاف بيني وبينك أن نقول رسول الله وما نذكرش اسمه هذا أبلغ إنا بنون العظمة القرآن عظيم أنزله العظيم فلا يناسب هذا إلا العظمة في الكلام إنا وليس فيها جمع لأن الله واحد أحد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أي انتبه ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة قدر خير من ألف شهر قال ابن عباس وغيره العمل فيها خير من العمل في ألف شهر عطاءات الله كنا تكلمنا في الجمعة قبل الماضية للعطاءات الله لعباده في رمضان أعطانا ليلة القدر الأعمار قصيرة كما صرح النبي ما بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك هتلحق تعمل ايه في الستين ده لو, لو كلها طاعة احذف 14 احذف 15 قبل البلوغ فاضل 45 من الستين ده لو هتعيش الستين زي ما الرسول قال أعمار أمتي لكن الآن الموت يحصدنا حصدا يحصدنا حصدا ستينات ايه ده اللي بيطلع معاش النهارده بطل اللي بيعملوا له حفلة متخرج على المعاش يبقى أبو زيد الهلالي الكل أو الأغلبية تحصد حصدا بفرض أن تعيش الستين احذف خمستاشر قبل البلوغ أو عند البلوغ فضل خمسة واربعين تلتهم نوم بننام تمن ساعات تلت الأربعة وعشرين يعني تلت الخمستاشر نوم فما فيش عبادة رفع القلم عن ثلاث وعن النائم حتى يستيقظ تلتهم ما فيش قلم بيكتب راحوا نوم تلت الخمسة واربعين فاضل كام فاضل تلاتين تلاتين هتلحق تعمل فيهم ايه فمن الله على عباده على عباده فضاعف الأعمار وبارك فيها أعمار قال تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وأقول لي ولكم اغتنموا الأعمار أضعافا مضاعفة خير من ألف شهر العبادة فيها خير من 83 سنة وكسور يبقى أنت لما تصادف ليلة قدر وتأتي بما في حديث عائشة فيما رواه الشيخان من قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى ضفت إلى عمرك أيا كان بقى عمرك المقدر أضفت إليه في السنة الواحدة 83 سنة لو وفقت في الخمسة وأربعين وأقمت خمسة وأربعين ليلة قدر اضرب بقى 83 في 45 بيسموها باللغة اللي احنا عارفينها كلها دراسة جدوى فياريت تعمل لنفسك دراسة جدوى ان كل ليلة قدر لازم تقومها متجددة منتقلة متجددة منتقلة قلت من قبل وأقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين يوما بحثا عنها اعتكف العشر الأول جاءه جبريل قال إنما تطلب أمامك أول عشرة في رمضان اعتكفهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعمل إيه يا رسول الله وهل أنت محتاجها أوي يعني وهو معه وعد من الله إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ثانيا قلت وأقول وأكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن رسولا كان سيدخل الجنة لأنه خلق على الإسلام كل مولود يولد على الفطر إسلام نبينا قبل النبوة لم تشبه شائبة ما عكر صلاح نبينا صلى الله عليه وسلم ولا معصي حتى لما هم كشاب من الشباب عاوز يفرح زي اللي بيفرحوا ويحضر أفراح ويشوف الدنيا فيها إيه سمع في طبل وزمر في أسفل مكة أنزل أشوف الدنيا فيها إيه ساعة ما نزل قبل ما يسمع أي حاجة ضرب الله على أذنه فنام فلم يستيقظ إلا مع حرب الشمس الفرح خلص كرر المحاولة دي مرة تانية وبعد ذلك ما كررها أبدا حتى لقي ربه هو صلى الله عليه وسلم لو لم يختاره ربه ويكرمه بالرسالة داخل الجنة زيادة على ذلك بقى أكرم بالرسالة أكرم بالقرآن أكرم بالسيادة أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم كله تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بيدور دور على ايه بيبحث عن ايه وعاوزها في ايه ذنوبك كتير قوي عاوزها تغفر ولا عاوز الدنيا ولا عاوز ايه العشر الاول من رمضان يعتكفها يبحث عن ليله القدر جاءه جبريل وقال بعد خلص العشر قال إن الذي تطلب أمامك لسه أمامك بعض الصحابة يعني هم يفض الاعتكاف ويرجع لبيته أمر الصحابة اللي كان يعتكف معايا يرجع تاني اللي كان يعتكف معايا العشر الأول يرجع لسه وجبريل قال لي اللي بتدور عليه لسه ما جاش أمامك اعتكف العشر الثانية في آخر العشر الثانية رزق بليلة القدر في بعض الروايات قال أمرتها أسجد في طين وماء يعني الليلة اللي هتكون فيها ليلة القدر من الأمارة أن أنا هصلي الليلة دي واسجد في طين وماء ليلة الواحد والعشرين أمطرت السماء صيف ما في سحاب أو كفت السماء وجاء سحاب ونزل ومسجد نبينا صلى الله عليه وسلم مسجد بسيط معروش بالجريد والنخيل كله نقع صار أرض المسجد مية وطينة الرسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي الموجود وهو معتكف صلوات الله وسلامه صلى الصبح أبو سعيد الخدري التفت ونظر في وجهه وروى الحديث فيقول فوجدت بين عينيه طين وماء صلوات الله وسلامه خلاص يبقى أكرم بها الليلة اللي فاتت دي كان فيها الغيث والحمد لله الشاهد عمر نبينا صلى الله عليه وسلم اصلا مبارك وعمر نبينا بالدعوه وبالعباده وبهدايه الخلق ده كل مخلوق من الانس والجن اهتدى الى الاسلام الرسول صاحب الفضل بعد الله عليه يعني كل اعمال الانس والجن الصالحه الرسول خد امثلها بالإضافة إلى أعماله هو شخصيا لأنه سبب في هداية كل هؤلاء ومع ذلك يتحراها وقال فيما روته عائشة رضي الله عنها وأخرجه الشيخان أيضا تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان احنا بالحسابات بتاعتنا دايما بنتعامل في العبادة بالصمت بالصمت في العبادة في الذكر الذكر انها السنة دي كام هي زي كل سنة من ساعة النبي ما عملها وهي ما تغيرش هو عاوز يقصد كام فلوس بقول له هو صاع من طعام ما اتغيرتش وزكاة الماشية وزكاة الزروع هي زكاة واحدة ما اتغيرتش من ساعة ما سناها النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا بنتعامل بالصمت تقول له صاع الصاع قد ايه تقول له مثلا 3 كيلو جبرا يقول لك لا ده هم قالوها 2 كيلو 300 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم 700 جرام بتتعامل مع ربك بالجرام 700 جرام هنختلف على 700 جرام تعامل مع ربك بالجرام شوف انت كل يوم بتحط في بطنك كم جرام وينزل من بطنك من الأذى كم جرام فنيجي على ليلة القدر الليلة دي ليلة كام 21 شد المئزر ليلة دي ليلة كام 22 ريح 23 شد 24 ريح وهذا خلص الشهر حلو كده قوي آه صباح الصبح قالوا في التلفزيون ده ليله امبارح كانت ليله القدر انام بقى كويس كده الحمد لله هذه هذا حال الناس الا ما رحم الله فين دراسه الجدوى الله سبحانه وتعالى يمرن ويأهل نبيه موسى للمناجاه ثلاثين في عشر وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة موسى في الرتبة رقم ثلاثة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بعديه بعد نبينا أبوه وخليل الله إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام في حديث السبعين ألف أكثر الأنبياء تباعا بعد نبينا موسى عليه السلام ثلاثين ليلة طوارئ صم نهارها ويقوم ليلها علشان ايه عشان في موعد للمناجاة هتيجي في في جاء عند الطور والله سبحانه وتعالى يكلمك وستسمع كلامه سبحانه وتعالى فاستعد ثلاثين ليلة يومها صيام وليلها قيام وبعدين زيد عشرا واستاك موسى عليه السلام ثم ذهب لميقات ربه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا ما يصلحنا موسى اصلا عليه السلام صالح في ذاته كليم الله من اولي العزم صالح في ذاته الله سبحانه وتعالى يزيده تاهيلا للمناجاه فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحنا لو يعلم سبحانه وتعالى لو ان في اصلاحنا ليله طوارئ وخلاص فالماشي انما لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها دور واتعب في العشر طب افرض انا اصبتها في اول ليله افرض ان هي ليله 21 زي الليله دي مثلا زي ما مرت في يمن هي تنتقل بتنتقل 21 22 23 لكن قال تحرها في الوتر والوتر يختلف باختلاف المطالع يمكن المطالع تختلف فلو أن في طوارئ ليلة واحدة صلحنا الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده لكن الله يعلم طول فترة الطوارئ عند عباده صلاح لهم طول ما هم واقفين وطول ما هم مجتهدين فيها صلاح لهم فيتعبوا تسعة وعشرة وعشرين وشهر كل هذا صلاح لهم تعرفين حوادث الطيران قليلة ليه مش زي حوادث السيارات والقطارات لأن مع كل طلعة الطيارة بتفحص مع كل طلعة كل رحلة الطيارة بتفحص لكن شوف العربيات الميكروباص مثلا بتفحص كم مرة لما يجدد وممكن يفتح مخه ما تفحصش خالص لكن مع كل طلعة كل رحلة الطيارة تفحص بتوع الأكسجين يبص على الأكسجين الوقود يبص على الوقود كاوتش يبص ده يبص ده يبص الأمبير المعددات يبصوا في الطيارة مع كل طلعة وعلشان كده حوادث الطيران قليلة فأنت صنعة الله لما تعرض على يوم على ربك كل يوم خمس مرات بتتفحص بتتفحص في ملائكة بتشجعك على الطاعة في خلان أهل صدق يشجعوك ما أنت هتبني دي الورشة هنا المساجد دي الورش في ناس صالحة هتبص فيك المؤمن مرآة أخيه في واحد هيراقبك الفجر ما لقاكش يسأل عليك الظهر ما جيتش ليه بتفحص يوميا تعرض على الله كل يوم خمس مرات فلما تعرض في رمضان عشرة أيام طوارئ ليلة قائم وده رسول الله أصلا اللي ما فيهوش حاجة تتفحص أصلا أصلا ما فيهوش حاجة تفحص قال لعائشة ينام قد تنام عيناي ولا ينام قلبي ده ما عندوش ليه صلوات الله وسلامه عليه ما عندوش ليه إن غمض عينيه زينا كبشر قلبه لا يغمض تنام عيناي ولا ينام قلبي يواصل فالصحابة يحبوا أن يقلدوه لستم كهيئتي أبيت عند ربي يطعمني ويس ما فيهوش حاجة تتفحص الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيهوش حاجة تتفحص أصلا ومع ذلك يدخل العشر كما تروي عائشة عند البخاري ومسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله حاسس بحلاوة ال ال الوصال وحلاوة القرب ليه يحرم أهله ليه يحرم أهله قوموا قوموا ذوقوا ما أذوقه قوموا تلذذوا يبقى شد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد لو ان توبك في اسبال وفي حاجه مهمه هتعمل لها وهتتكعبل ومش هتعرف تشد وتشمر ويمكن تقلع التوب ده خالص وتلبس بنطلون ولا حاجه شد المئزر كنايه عن الاجتهاد احيا ليله احيا ليله يعني في شنو يعني في العشرين الاول يشكل يقوم من الليل وينام يقوم من الليل وينام دخل العشر ما فيش نوم خلاص أحيا ليله قائما كلمة بسيطة حول إحياء ليله بعض الناس يقول لكم أنتوا بتصلوا التراويح وبعدين تريحوا ساعة ترجعوا تصلوا تهجد تاني جبتوا الكلام ده منين وإيه التخاريف ديت وإيه البدع ديت يقول له الرسول أحيا ليله يعني الليل كله يقول لك هو صلى 11 بس يقول له خلاص عاوز صلي ال 11 صلي كما صلى النبي والا انت تحرف الكلمه عن مواضعه في حديث عائشه في الصحيحين تقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره الا احدى عشره ركعه 11 ركعه ما بيزودش عنه ثم هو يجي يذكر الجزء ده ويقص الباقي من الحديث تقول عائشة فلا تسل عن طولهن وحسنهن يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن هقول لك ايه ولا ايه في طول الاربعه دول وحسنهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن ده ينطبق مع أحيا ليله يعني طول الليل صاحي صلى كام هم 11 11 أربعة اثنين في اثنين في اثنين في اثنين لأن بيصليهم كلهم اثنينات لأنه قال في حديث ثاني أيضا في الصحيحين لما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين فتخيل رسول الله يقوم يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاثة في الآخر خد الليل كله كله فعلشان كده سيدنا عائشة بتقول ايه فلا تسل عن طولهن وحسنهن فطبعا ما عندنا قدرة على القيام زي رسول الله ما هي الأحاديث الثانية وصفت طول قيامه تورمت قدماه قدماه بينتفخوا من طول القيام فعلا يعني اديني عقلك هتقف القيمة دي كلها لأنه قال في حديث من قام بخمسين ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة ليلة كتب من القانتين ومن قام آه، بمئة آية من قام بخمسين آية لم يكتب من الغافلين من قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين يعني أصحاب القناطير من الأجر طب لو عاوز تقوم بألف آية ألف آية يعني سدس المصحف يعني خمس أجزاء خمس أجزاء بالركوع والسجود تاخد خمس ساعات ونص خلص الليل فعلا خلص الليل أحيا ليله وأيقظ أهله صحيهم نوقظ أهلنا إن, إن ذقنا حلاوة الوصال لابد أن نحرص على أن يذوقها أن يذوقها أحب الناس إلينا أهلنا أهلنا لماذا يحرم من الوصال هذا عشر نبينا صلى الله عليه وسلم الأخير من رمضان كل هذا التماسا لهذه الليلة العظيمة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قلنا بارك الله في أعمارنا بأن نضيف إليها كل سنة تضيف للسنة دي من عمرك 83 سنة ذكر الحاكم في المستدرك حديثا وقال في آخره صحيح ووافقه ابن القيم في تصحيح الحديث ولكن الشيخ الألباني عليهم جميعا رحمة الله ضعفه أذكره استئناسا استئناسا واستئناسا بمن صحح استئناسا كمان بمن صحح كالحاكم وابن القيم أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بهذا فلما انصرف جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خليلي جاءني فقال إن عبدا من عبيد الله عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل طوله ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعا وحوله ماء أربعة ألاف فرسخ من كل ناحية فجر الله عين ماء عذبة بعرض الأصبع وأنبت له شجرة من التفاح عبد ولا عنده نت ولا عنده ناس ولا يوجد أي حد معاه ورأس جبل عرضه 30 ذراع في طوله 30 ذراع ومية من كل النواحي أربعة ألاف فرسخ لوحده يشرب منين فجر الله له من وسط الماء المالح هذا كله عين ماء بعرض الأصبع مية عذبة وشجر التفاح معلوم ان الشجر المثمر بيطلع مرة واحدة في السنة ما نعرفش كانت شجرة بتثمر مرتين إلا جنينة سيدنا أنس رضي الله عنه ببركة دعوة النبي ده بقى لقينا شجرة تفاح عنده كل يوم بتطلع تفاحة كل يوم كل يوم ينزل من رأس الجبل يتوضأ من الماء العذب ويشرب ويأكل التفاحة ويصعد ويعبد الله خمسمائة سنة ما فيش حاجة ما فيش ما فيش معصية أصلا ما فيش حاجة يعرف يعصي فيها لا فيه ربا ولا فيه نساء ولا فيه أي حاجة ولا اتصالات ولا نت ولا أي حاجة ما فيش ما فيش إلا العباد قبض سأل عفوا سأل الله أن يقبضه يوم يقبضه وهو ساجد وألا يغير هيئته يعني لو الارض تاكله ولا حاجه عوامل التعريه الريح تقلبه يمين شمال حاجه او اسد يجي ياكله ابدا سال الله ان يقبضه ساجدا ويظل ساجد حتى يبعثه فاعطاه الله سبحانه وتعالى سؤله اداله الامنيه دي فيقول جبريل فإنا نجد عندنا في العلم يقول جبريل احنا طالعين نازلين بنشوفه طالعين نازلين بنشوفه على رأس الجبل ده أو في هذا المكان يعني فيقول ولكن نجد في العلم أنه يوم القيامة سيقول له رب العالمين ادخلوا الجنة برحمتي فيقول بعملي أنا تعبت ادخلوا الجنة برحمتي يقول يا رب عملي أربع مرات ادخلوا الجنة برحمتي يقول بعملي فيقول الله سبحانه وتعالى قيسوا نعمتي عليه بعبادته فيقيس نعمة البصر فتأخذ عبادة الخم... الخمسمائة سنة ادخلوا النار خلاص العبادة اللي راحت مع البصر الملائكة تجره هتدخلوا النار يقول يا رب ويستغيث ويستجير ادخلوا الجنة برحمتك فيقول له رب العالمين من خلقك ولم تك شيئا برحمتي أم بعملك قال برحمتك يا رب من أعانك على العبادة خمسمائة سنة برحمتي أم بعملك قال برحمتك يا رب من أنبت لك عين الماء من أنبت لك التفاح كذا كذا برحمتك قال ادخل الجنة برحمتي كنت خير عبدي أنت كنت عبد حسن بس إيه يتعلم الشاهد يا إخواني هذا الحديث إن كان لبعض العلماء في هذا الكلام لأن كان شواهد كثيرة جدا فيها المعنى منها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمل قالوا حتى أنت يا رسول حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل الشاهد يا عباد الله خلاص انصرم منا شهر رمضان ولم يبق منه إلا سويعات ولعل الله يبارك لنا في السويعات الباقية ويبارك لنا فيما بقي من عمرنا ويوفقنا أن نضيف إلى عمرنا 83 سنة فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم لأنها ليلة ذات قدر ذات قدر نزل فيها قرآن عظيم فشرفها وكرمها ورفع رأسها من بين الليالي فأصبحت تتيه على جميع الليالي فخرا وعزا وشرفا فلا يوجد في الليالي أبدا ليلة مثلها ليلة القدر أو ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن من أقامها صار ذا قدر من أقامها صار له قدر أو هي ليلة القدر لأن فيها تقدير تقدير تقدير لكل شيء شريعة الإسلام سبقت جميع الأنظمة في أنها هي التي أو أتت أولا بما يسمى موازنات الدول أو العالم طبعا مفيش موازنة للعالم ما اعتقدش في حاجة اسمها موازنة للعالم دي ما اعتقدش انما في موازنة للدولة كل دولة لها موازنة لا في بقى موازنة للعالم الإسلام سبق بها كل الأنظمة وبالتالي يبقى في موازنة لكل دولة مأخوذة من الموازنة العامة قال تعالى عنها فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين الأقلام اللي بتكتب المقادير كذا قلم أول قلم هو القلم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وورد في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال ثم قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه هذا القلم لا نعرف كيفيته ولم نره والله اعلم بهيئته ونظامه وباي شيء يكتب ما كتب بهذا القلم لا يتغير فيه حرف واحد أبدا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب كل اللي في أم الكتاب كتب بهذا القلم القلم الثاني أقلام مع الملائكة بتكتب بها الموازنات السنوية للعالم في ليلة القدر وبيستنسخوا من اللوح المحفوظ ما يخص السنة من القحط من المطر من الحياة من الموت من النبات من كذا من الزلازل من البراكين حتى المظاهرات كل شيء تكتبه الملائكة أح اللي هيحجوا اللي هيتجوزوا اللي هيموتوا اللي هيولدوا أحداث السنة المقبلة كل هذا تستنسخه الملائكة وتكتبه القلم الثالث قلم مع ملائكة الأرحام ملائكة الأرحام معها أقلام خاصة بالأرحام إذا بلغ الجنين 120 يوم جت ملائكة الأرحام وسألت الله ماذا نكتب لهذا الجنين يكتب عمره وعمله ورزقه وشقي أم سعيد وينفخ فيه الروح وينصرف هذا قلم ثالث قلم رابع هو ما مع الحفظة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين كل واحد فينا معه حفظة بتسجل أعماله الصالحة والطالحة فيها يفرق كل أمر حكيم أحداث السنة المقبلة على مستوى العالم كله إنسه وجنه تفرق في ليلة القدر ولعلي أذكر بيت الإمام الشافعي وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر يعني عمالين نجهز في الفرح واصلا هم من كتبوا في الموازنه بتاع ليله القدر بتاع السنه اللي فاتت ان هيموتوا يوم 21 رمضان مثلا يعني كم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت يعني ايه سجل الملائكه في الموازنه بتاع السنه دي اللي احنا عايشينها سجلت هذه الموازنة في ليلة القدر السابقة فيها يفرك كل أمر حكيم أمرا من عندنا أو هي ليلة القدر يعني ليلة الضيق القدر هنا من الضيق كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله وليه هي ليلة الضيق قال ضيق العلم بها محدش عارفها حتى الرسول لما عرفها أنسيها لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن احنا نتعب عشرة أيام بحثا عنها عشان التعب ده فيه صلاح لنا في أوزار هتنزل في أوساخ هتغسل في كذا وفي كذا وفي كذا وفي قلوب مريضة هتاخد فترة نقاهة فترة علاج فكل ما تطول فترة العلاج ها الإنسان بيسترد عافيته إنما يخش ويطلع دقائق خش أنت المستشفى بمرض عضال كده ويا دوبك كده يحط السماعة هنا وهنا حلو وأنت أوه ويديك مسكن وسريع خلاص بقيت حلو ده غش إنما لما يدخلك ويعملك الفحوصات وفترة طول ويفحصوك من الألف للياء اللي له علاقة بالمرض واللي ملوش علاقة والكذا وكذا وكذا فكلما طالت فترة الفحص والمكث في المصحات الإلهية خير البقاع وأحب البقاع إلى الله خرجت معافا إن شاء الله فعلشان كده ربنا خب علمها خلاص يبقى ضيق علمها أو هي ليلة الضيق يعني الملائكة بتنزل بتبقى الأرض زحمة جدا احنا طبعا مش شايفين حاجة هو اللي الهو هو والفاضي فاضي لاني آه، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يريكم ما ارى من عذاب القبر كان الرسول يدعو ان احنا نودي موتانا نشوف اللي بيحصل ايه جوه في القبر بس لو دعا الدعوة دي واستجيبت مش هندفن ولا واحد لولا ألا تدافنوا فعلشان كده ما بنسمعه كل البهايم وكل المخلوقات بتسمع عذاب القبر إلا احنا والجن إلا الثقلين الاستغاثات والصراخ اللي جوه في القبور البهايم بتسمعه والكلاب بتسمعه وكل الدواب بتسمعه إلا الثقلين الشاهد يا إخواني ليلة الضيق أي تنزل الملائكة وتزحم الأرض نازلة ليه؟ نازلة بالسلام نازلة تسلم على المصلين نازلة تبارك نازلة تصلي على المصلين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما اللهم كن بنا رحيما اللهم كن بنا رحيما اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا اللهم بلغنا آخر رمضان وأعنا على صيامه وقيامه واقبله منا خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ربنا ألف بين قلوبنا وأذهب سخائم نفوسنا اللهم ألف بين قلوبنا وأذهب سخائم نفوسنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ارحم كل من شهد لك بالوحدانية ولرسولك بالبلاغ ومات على ذلك آمين آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة